قلنا هنركز على الخناقة اللي بيننا وبين الدنيا وشفنا ازاي الواحد مختلف بحكم الامكانيات اللي عنده ابن لله الروح القدس فيه باصص على السماء المسيح في حياته وفي بيته وفي كنيسته واللي ما يحافظش على الاختلاف ده يفقد أبديته ويفقد إيمانه ويفقد مسيحيته تاني احنا اتفقنا هيبقى في صراع في العالم سيكون لكم ضيق في خناقة العالم أبغضهم الدنيا مش بتسقف للمسيح الدنيا مش بتحب المسيح وربنا يسوع قال لا تتعجبوا إن كان العالم يبغضكم تستغربش اعلموا أنه أبغضني قبلكم إيه الجديد أنت كويس يجي واحد متغاظ قوي يقول ده أنا كويس ده أنا أمين قوي ومع كده بيضايقوني هو شايفها غريبة إنما ربنا يسوع يقول له إيه غريب إذا كنت أنا كرهوني وصلبوني كتير عليك إن هم يكرهوك ما هو لازم بدل أنت بقيت شبهي يبقى الطبيعي إن الدنيا تخبط فيك طب الخناقة دي تتحسم ازاي ونغلب فيها ازاي ده موضوعنا بنعمة ربنا نفتح رسالة يوحنا الأولى إصحاح خمس احنا اتفقنا من يوحنا الأولى أن الرسالة دي كتبها يوحنا العجوز في آخر حياته عشان يقول ربنا يسوع أنا شفته ولمسته وعاشرته وسمعته وما تصدقوش حد يقول لكم المسيح شخصية مش حقيقية واللي أنا بكلمكم عنه ده بكلمكم عشان تشاركونا الحياة الأبدية اللي من خلال المسيح وكلمنا كمان يوحنا وقال لنا حاسبه من روح ضد المسيح في روح في العالم ضد ربنا يسوع قلنا الشيطان ضد المسيح وقعدنا نتكلم عن الروح اللي في العالم في المعصية وروح المسيح اللي فينا وازاي الحكاية مستمرة كده يقول في آخر إصحاح إيه كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه فإن هذه محبة الله أن نحفظ وصاياه ووصاياه ليست ثقيلة لأن كل من ولد من الله يغلب العالم وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا دي الآية اللي احنا هنتكلم فيها هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله إيه حكاية الغلبة التي تغلب العالم إيماننا احنا اتفقنا ان في معركة وتتحسم في آخر لحظة في العمر هتفضل مستمرة لغاية ما النفس يطلع وساعتها تبان النتيجة لكن الغلبة الواحد يقدر يمسك فيها بكلمة واحدة بس إنما الكلمة دي واسعة أوي وفيها كل حاجة روحية هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا لما بتوع الكمبيوتر قعدوا يطلعوا لي كلمة غلبة في العهد الجديد لقيتها جت كتير قوي لقيت انها جت حوالي 30 مرة مثلا في العهد الجديد وكأن الكتاب عاوز يقول لنا لازم تغلب دليل على كده اقول لكم دليل حلو في رؤية اتنين وتلاتة اللي منكم ذاكر الرؤية في سبع كنايس سبع ملائكة الكنايس كل ملاك كنيسة كل شخص له مشكلة اللي مشكلته اضطهاد واللي مشكلته فتور روحي واللي مشكلته شهوات واللي مشكلته منظر ومظهر واللي مشكلته محبته الأولى اتطفت إنما السبعة في آخر كل رسالة ربنا يسوع يقول لهم إيه من يغلب ويوعد وكل وعد أحلى من التاني وكلها وعود بالأبدية معنى كده أول حقيقة لازم الواحد يبقى فاكرها أن المسيحي الحقيقي هيفضل في حرب مستمر لآخر العمر ولازم المسيح مستنيه يغلب واللي فينا راح من دماغه معنى الحرب يبقى ما بقاش مسيحي لأنه يبقى تصالح مع الدنيا ولو تصالح مع الدنيا يبقى إيه فقد الاختلاف لو تصالحت مع الدنيا يعني زي ما الناس بتكذب تكذب وزي ما الناس تعمل تعمل خلاص ما عادتش في مشكلة ما عادش في ضيق وما عادش في صراع إنما بصراحة أنت بقيت زي العالم أه بس أنت خسرت الجولة أنت خسرت كل حاجة أنت اتغلبت لأن الغلبة إنك أنت تفضل مختلف وهتغلب والغلبة مرتبطة بكلمة إيماننا فكرة الحرب دي مالية الكتاب المقدس في ناس تقول العهد القديم مليان حروب وربنا كده يعني غاوي حرب والجماعة عمالين يشككوا فيه بره ويقولوا إلهكم إله حروب إنما لما نقرأ كل فكر القديسين تلاقيهم ببساطة جدا وبإيمان بسيط كل حرب في العهد القديم كانوا ياخدوها بمعنى روحي ويتعلموا منها درس في الحياة الروحية ويقولوا الحروب دي بالنسبة لنا مش مع بشر احنا ملناش خناقة مع بشر احنا في العهد الجديد حربنا ليست مع لحم ودم ملناش عداوة مع إنسان إنما لينا عداوة ولينا معركة مستمر بس مع إيه مع أجناد الشر الروحية في السماويات مع رئيس هذا العالم مع رؤساء هذا العالم تقراها في أفسس 6 والغريب امبارح كنت بتسلى في الكتاب اللي اتوزع علينا بتاع عظات الأنبا أنطونيوس يقول ان رؤساء هذا العالم مقصود بيهم رتب الشياطين انا كنت فاكرها الاول ان الشيطان بيحرك رؤساء الدنيا انما قال لا زي ما في رئاسات في الملائكه في كلمه الرئاسات والسلطات والكراسي والارباب والحاجات الحلوه بتاعت الملائكه في قصاد منها رتب لواء وعميد وعقيد في, في الشياطين برضه واحنا لينا حرب مع اللواءات دول وال... والرتب دي فبيقول احنا لينا حرب مستمرة بس ملناش حرب مع بني آدم ايه بني آدم بيكرهني ده غلبان انا انا انا بعادي الشيطان اللي وراه ايه بني آدم بيظلمني هو برضه غلبان ده مغلوب انما انا بعادي الشيطان اللي بيحركه فكرة الحرب المستمرة دي مهمة قوي في الحياة الروحية في قصة جدعون في العهد القديم جدعون واحد من القضاة جه بعد يشوع مسكن اليهود في الأرض وقسم الأرض على اليهود وجي زمن اسمه زمن القضاة والقضاة بمعنى القادة لأنه من هو الملك في الوقت ده ربنا ربنا هو الملك كان الحكم ثيوقراطي يعني الله هو الملك لسه قبل فترة الملوك بتاعت شاول وداود فواحد من ضمن القادة أو القضاة دول اسمه جدعون وجدعون ده داخل في حرب غير متكافئة خالص حرب مع المديانيين ويقول المديانيين دول زي رمل البحر يعني اللي يبص عليهم يتخض عشرات ومئات الالاف ما لهمش عدد وجدعون ده راجل غلبان فلاح كان بيهرب حنطة عشان ياكل الغلابة اللي من شعبه المهم ربنا اصر ان جدعون هو اللي يبقى القائد وبعدين قال له تنزل تحارب وابتدى بقى ايه الفلاح البسيط يقول له اديني اماره انك معايا الخيشه تبقى مبلوله والارض ناشفه حاضر يا زيد طب الارض مبلوله والخيشه ناشفه حاضر وعمال يثبت ايمانه اصل ما هي الغلبه التي تغلب العالم ايماننا فلازم يا جدعون تدخل وعندك ثقه والا مش هتغلب جدعون على قد الامارات البسيطه دي ايمانه شد حيله شويه واطمن وقال له يلا يا رب انا هنادي في الناس كلها يجمعوا لي الالافات عشان نحارب نادى جاله بتاع كام الف بتاع تلاتين الف فربنا قال له العدد كبير فجدعون قال له يا رب اخطيت انت مش عارف تعد كتير على ايه انا معايا تلاتين الف هم بتوع تلتمية الف كتير ازاي قال له لا كتير عليا كتير عليا ما خلص ما خلصش بالعدد ده قول لهم اللي خايف يروح حلو قوي هو قال اللي خايف يروح كله تقريبا روح ما فضلش غير عدد كام الف قليلين قوي قام ربنا يقول له برضه كتير كتير ازاي يا رب قال له اصل احنا اتفقنا الغلبه التي تغلب العالم مش عدد ومش سيف ايمان ايوه بس ما فيش اي نسبه يعني كنا واحد مثلا لعشرة بقت النسبة واحد ل 50 مثلا فانت عمال تصعب المأمورية ليه يا رب؟ قال لهم معلش نزلهم يك- يشربوا فسحة اديهم فسحة طبعا هو قال فسحة كل العساكر نطت في المية اتبلبط مفيش غير كام عسكري محترم لسه فاكرين ان هم في ايه في حالة ايه حالة حرب فكل واحد خد له رشفة مية وقف انتباه قال له هات لي دول بقى على جنب طلعوا من الالافات كام عسكري 300 اشمعنى دول دول اللي لسه فاكرين انها حالة الباقيين فسحة اللي خد فسحة طلع بره الخط ليه ما ينفعش ما ينفعش المسيح ياخد فسحة ما ينفعش المسيحي ينسى انه بيتحارب ما ينفعش ما ينفعش انه يفتكر ان في فترة من عمره ما فيهاش معركة روحية لا لازم تفضل في حالة حرب فوقفوا ال 300 انتباه طبعا جدعون قال له لا الامارات اللي خدتها قبل كده خلص مفعولها ما ينفعش ادخل ب 300 بقى ل 300 الف بقت النسبه 1 ل 1000 تقريبا عاوز اماره جديده ثبت ايمان يا رب انت قلت لي الغلبه بالايمان انا ايماني ابتدى يضعف العدد غير متكافئ قال له طيب هديك اماره هديك علامه عشان تسندك اتسحب وانزل بالليل وامشي وسط خيام المديانيين وارمي ودنك بس وهسمعك ينزل جدعون بالليل ويجي جنب خيمة تطلع خيمة واحد من رؤساء المديانيين فواحد بيقول لزميله اتنين من قادة المديانيين اللي كل واحد معاه مئة ألف مثلا بيقول للتاني اسكت جالي كابوس بالليل قال له خير قال له رغيف عيش شعير بيتزحلق من الجبل وينزل ينزل طربق المعسكر كله نزل الرغيف رغيف ش- شعير اصل دي بتاعت جدعون هو بتاع الشعير الشعير اكل الفقراء اكل الغلاب وهو كانت شغلته كده يهرب الشعير والحنطة قال له رغيف شعير نازل يتدحرج نزل على المحلة كلها بوظها قام التاني يقول له ايه ده باين عليه سيف جدعون يا جدعون الغلبان رؤساء وقادة مديان مرعوبين من اسمك وانت معاك 300 عسكري ر- شم نفسه بقى ورجع للعساكر يقول لهم ايه احنا غلبنا يا رجال غلبنا ازاي مفيش حاجة لسه قال لهم غلبنا صدقوني بوداني انا سمعتها هو ده الايمان ثقة بما يرجى ايقان بامور لا ترى هو لسه ما شافش حاجة بس قال لهم احنا غلبنا هو كان فلاح بسيط فأول علامة كده تسنده خلاص إيمانه يتظبط قالوا له طب هنحارب ازاي ادينا خطة قال لهم ماشي الخطة الآتي كله يقلع سيفه ايه يا جدعون اسمعوا الكلام كله يدفع يدفع يمسك زمارة احنا رايحين نلعب قال اسمع الكلام تمسك البوق واخلع السيف اخلع السيف مش هنحتاجه دلوقتي امسك زمارة وهات الفانوس بتاعك وكل واحد يجيب زير او قلة او يعني اناء فخار حط الفانوس في الزير وامسك الزير بايد وامسك الزمارة بايد وتعالى ورايا انا يتهيألي لو كنت وسطيهم كنت اقول الراجل اتجنن حرب ايه اللي هننزل قدام مئات الالوف وزمارة وزير وفانوس انما هو عارف بيقول ايه قال لهم اصله دي مش حربنا دي حرب هو فاحنا رايحين نتفسح رايحين نلعب الحرب للرب طب هنعمل ايه قال لهم تيجوا ورايا بالليل هنحاصرهم كل مية ياخدوا جبل كده هم طبعا في الوادي الوادي يعني حتة تحت ومتحاوط بجبال فالمية دول يترصوا كل 20 متر عسكري مثلا على الجبل اللي هناك والمية دول على الجبل اللي هنا والمية دول على الجبل اللي هنا وتعملوا زي ما انا اعمل اللي انا اعمله اعملوه خلينا ورا الجدع اللي عنده ايمان ده القائد الاعلى للقوات المسلحه اللي ماسك زماره وزير يجي في نص الليل يعمل ايه يزمر هو يزمر يحصل ايه ال 300 عسكري يزمروا خلي بالكم بقى من اللي يحصل لما يزمر 300 بوق في نص الليل في الجبال وصدى الصوت تلاقي صوت مهول وبعدين يمسك الزير اللي في ايده يخبطه في الصخرة اللي جنبه هو يخبط الزير تلاقي برضه انفجارات قنابل نووية 300 قنبلة ورا بعض فرقعوا على بعض يطلع من الزير ايه فانوس الدنيا كلها نورت اقف انتباه خلصت الحرب يعني ايه خلصت الحرب خلصت خلاص يعني ايه خلصت ما عملناش حاجة ابتدوا يموتوا في بعض تحت الرعب خدهم وقالوا اليهود دخلوا وسطينا والدنيا ضلمة والنور جاي من فوق قعدوا يدبحوا في بعض واليهود بيتفرجوا حلو قوي الحكاية دي ولما ابتدوا يجروا ويهربوا قال لهم يلا كل واحد ياخد سيفه ونروح نقش اللي نقشه بقى ايه القصة العجيبة دي ادي حرب انما ربنا بتاع حروب في العهد القديم لا ده كلها دروس ما هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا انت تأتيني بسيف ورمح وترس احنا مش بتوع كده انا اتيك باسم رب الجنود يعني ايه اولا انت عارفين بقى البوق ده رمز الايه دايما ها كلمة ربنا البوق دايما الانذار كلمة ربنا اللي يثبت ايمانك وينصرك على اعدائك كلمة ربنا زمر وخلي كل الدنيا تزمر البوق يعني نادي في أشعية تلاقي الكلمة دي بتتقال كتير زمر ببوق ونادي وقول الأواني الفخارية دي بولس دايما وصفها إنها إيه الأجساد بس جواها إيه نور الروح القدس مش كده لو شاطر تكسر الزير اكسر الزير عشان النور يبان يعني ايه ما تعيش لجسدك تقعدش تلون في الزير حتة زير هتقعد تبيض فيه وتلون فيه هو في الآخر هيتخبط هيتكسر اكسره انت بقى قبل ما الدنيا تكسره كل ما تكسر جسدك كل ما النور يطلع انت معلكش غير دول بس تمسك كلمة ربنا وتمتلئ بالروح سيب الباقي على ربنا تلاقيهم يجروا زي الفيران منك الشياطين ادي الحرب طب وهي دي حرب عادية لا دي حرب إيمانية دي ثقة في الله وحده ده شغل ربنا شغل النور اللي ينور الضلمة والدنيا تتقلب يبقى ما هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا طب إيه الحكاية الحرب في نوعين كبار في غلطية خمسة يتكلم عن حرب بين الجسد والروح يقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد وهذان يقاوم أحدهما الآخر ونفس الحكاية يحكيها في روميا سبعة أنا قلت غلطي خمسة ونفس الحكاية تلاقوها في كذا مكان تاني في الكتاب في حرب جواك يبقى المسيح الحقيقي اللي ما جواهوش خناقة يبقى مش حقيقي لازم يبقى جواك خناقة أنام ولا أصلي طب يعني لا أصلي طب بكرة لا ما يصحش واخدين بقى اهو ده كويس ده هيجي منه لانه جواه خناقه انما اللي ينام نوم عميق ما يجيش في باله حكايه اصلي يبقى مش حقيقي يبقى مش مسيحي ما عندوش اي نوع من المعركه اكل ولا الدنيا صيام لا اصوم ما يصحش الصيام الكبير طب اكل لقمه معلش طب الساعه واحدة طب الساعه 12 طب انا الصداع ابتدى طب في خناقه اللي عنده خناقه ده هيجي منه انما اللي بياكل عادي خالص تفرقش معاه خالص صيام فطار بره الخط ده تحت في مديان ده مش تبع مش تبع جدعون خالص فاول خناقه لازم تتاكد انها موجوده انا مش بقول لك غلبته ولا لا بقول لك الخناقه موجوده ولا لا جواك كلما اريد ان افعل الحسنى اجد ايه الشر حاضرا عندي نفسي اعمل الصح والاقي الغلط بيساومني معلش انت كده ماشي برضه ويلا تشطر وغلب الصح وكل ما الايمان يزيد تلاقي الصح كسب السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح دي اول خناقه مشهوره الخناقه الثانيه المشهوره مع الشياطين ده الحكايه مش بس جواك مع رؤساء هذا الدهر مع أجناد الشر الروحية وهنا بقى بولس استفاض بس ده موضوع تاني طويل مش هنقوله دلوقتي وعمل لنا كده فورمة سلاح في منتهى الجمال خوذة الخلاص وترس الإيمان ودرع البر وحذاء الاستعداد بالإنجيل وسيف الروح اللي كلمة ربنا ومصلين حياة الصلاة على طول بكل صلاة وطلبة وساهرين لهذا بعينه في الروح وعمل لنا شكل عسكري ما يخرش المية من راسه لرجليه كل حتة في جسمه مترصعة بالحياة الروحية ده ما بيتغلبش أبدا النوع ده ما بيتغلبش أبدا أنا هكلمكم بنعمة ربنا في أربع معارك مستمرة محتاجين نغلب فيها أول معركة معركة الحزن لأنه الكتاب مرة قال إن في حاجة اسمها حزن العالم العالم اللي حوالينا كئيب لأن الكآبة واحدة من علامات هذا الدهر ومرض الاكتئاب زاحف على العالم كله الحزن حزن العالم ده تعالوا نشوف بولس قال فيه ايه في كورنثوس الثانية سبعة في كورنثوس الثانية كان في مشكلة في كورنثوس الأولى إن في واحد من شعب الكنيسة وقع في خطية الزنا بيسموه في التاريخ خاطئ كورنثوس من كتر مشهور يعني ولأن البلد دي منحلة بولس كان في مسافر ما كانش موجود بعتوا يسألوه نعمل معاه إيه الراجل ده الفضيحة اتعرفت ولو بولس فوت الموضوع ده والبلد كلها فساد تاني يوم كله هيقع في الخطية خد قرار في منتهى الشدة قرار حرم و... و... وعزل يطلع بره الكنيسة اعزلوا الخبيث من بينكم خميرة صغيرة تخمر العجين كله طلعوا بره أما الجماعة بتاع كورنثوس قلبهم واقع خافوا خافوا فكلهم تابوا مش هو بس اللي تاب كلهم تابوا معاه كلهم بكوا معاه كلهم حزنوا على نفسهم وعليه لان هم قال لهم كده في كورنثوس الاولى بدل ما بتقولوا احنا بتوع بولس وبطرس كنتوا تحزنوا ان واحد منكم وقع في الخطيه دي فكلهم تابوا توبه شديده قوي فبعتوا ترجوه مش كفايه الراجل هييأس قال لهم طبعا كفايه بدل تاب انا عاوز ايه اكتر من كده انا عاوزه يرجع لربنا وانا هفرح انه ييأس ده انا عاوز ربنا زي ما فرحان بتوبته عاوز الكنيسه كلها تفرح معايا بتوبته واللي انتوا قابلينه انا قابله بدل انتوا كلكم عندكم الروح دي واعلن في كورنثوس الثانيه رجوعه للكنيسه وقبوله مره اخرى فهنا بقى هيقول لهم ايه بصوا انتوا اصلكم الحزن اللي حزنتوه المره دي كان حزن بحسب مشيئه الله انتوا حزنتوا المرة دي حزن مش من هذا العالم ليسوا من هذا العالم في نوعين من الحزن نقراهم في كورنثوس الثانية سبعة عدد ثمانية يقول لأني وإن كنت قد أحزنتكم بالرسالة لست أندم مع أني ندمت شوفوا بقى الأب الطيب هو مش ندمان لأنهم تابوا مع أن ساعتها بعد ما قال الكلام الناشف ده زي اي اب يزعق في ولاده يبقى قلبه وجعه بعد كده قال لهم انا ندمت بس مش ندمان ايه يعني كده معناها انا اصلي زعقت وبعدين صعب عليا لكن فرحت بقى ان الزعيق جاب نتيجه فبيقول لست اندم مع اني ندمت فاني ارى ان تلك الرساله احزنتكم ولو الى ساعه الان انا افرح لا لانكم حزنتم بل لانكم حزنتم للتوبه لأنكم حزنتم بحسب مشيئة الله لكي لا تتخسروا منا في شيء لأن الحزن الذي بحسب مشيئة الله ينشئ توبة لخلاص بلا ندامة أما حزن العالم فينشئ موتا في حزن بتاع العالم واحد يخسر فلوس يحزن يدخل في دور اكتئاب يجيله قرحة معدة يجيله سكر يجيله heart failure يجيله ايه يا عم حزن العالم ينشئ موته واحد جاله مرض فحزن على نفسه فدخل في دوامة الأمراض هتموت بالحزن ده ده حزن بتاع الدنيا ما هي الغلبة التي تغلب العالم ها إيماننا يعني المفروض نغلب أحزان الدنيا بالإيمان ده الموضوع اللي هنفكر فيه في حزن في الدنيا عاوزين نغلبه صدقوني ما فيش حاجة تغلب حزن الدنيا غير الإيمان أديكم مثل بولس الرسول في فيليبي اتسجن في روما وبعت الرسالة لفيليبي وهو قاعد في السجن يقول لهم ايه انا خسرت كل حاجة يقولوا يا عيني مش كده ده انت حزنك تلاقيه ملوش اخر الغريب يقول لهم ايه عاوز اقول لكم حاجة انا فرحان قوي لا بقى ما تجنناش خسرت كل حاجة يقول اه خسرت كل حاجة الفلوس خسرتها والكرامة خسرتها بقيت حتة سجين والمجد وتلميذ غما الاقيه راح عليا اليهود هيموتوني ومجد كوني روماني النهارده اسير روماني فانا خسرت كل حاجه لكن انا فرحان قوي لا في حاجه غلط في الموضوع بدل خسرت الطبيعي انك تحزن الدنيا بتقول كده اه بس الايمان بيقول غير كده الغلبه التي تغلب العالم ايماننا فيقول في فيليبي خسرت كل الاشياء وانا احسبها نفايه لكي اربح المسيح واوجد فيه بل انا احسب كل الاشياء خساره من اجل فضل معرفه ربنا يسوع المسيح يعني انا مستعد اخسر تاني كمان مش بس اللي خسرته انا ما عنديش مانع اخسر تاني لو عندي اي حاجه تصور واحد معايا بيخسر وبيقول هي برضه يبقى تبع جدعون اللي هم الناس اللي مش طبيعيه ايوه ما هو ده بقى ليسوا من هذا العالم اللي من هذا العالم يوم ما يخسر يكتئب انما اللي مش من هذا العالم يخسر يفرح ليه لان الخساره اللي خسرها ممكن تقربه من ربنا يغلب حزن العالم الطبيعي بالايمان بولس قال اصل انا كنت شايف الحاجات دي معطلاني الفلسفه معطلاني عن ربنا والتهود واليهوديه معطلاني عن ربنا والاقطاعيه بتاعت ابويا والغنى معطلاني عن ربنا خسرتهم كلهم فبقيت قريب من ربنا هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا فبقى فرحان بالخسارة كم واحد فينا مستعد يفرح بالخسارة فيبقى ليس من هذا العالم يبقى غلب غلب حزن العالم أصعب من كده بقى حزن الفراق أصعب حزن لما تخسر شخص غالي ده حزن عالمي وحزن ينشئ موتا في ناس دخلت في امراض بسبب حاجه زي كده مفيش حاجه ابدا تغلب حزن الفراق ده او حزن الوفاه يعني الا الايمان عشان كده الكتاب يقول لا نحزن كالباقين خدوا بالكم في حزن بتاع العالم انتم مش تبعه الذين ليس لهم رجاء يعني ايه الايمان هنا لو انت بتودع حبيبك ومتاكد ان في حياه اخرى هتبرد قلبك لو انت بتودع حبيبك ومتأكد انه دخل في راحة اريح من الدنيا اللي انت فيها قلبك هيبرد لو انت بتودع حبيبك الى لقاء قريب لانك انت كمان متأكد بالايمان انك هتسافر وراه هتبرد لو انت بتودع حبيبك وانت عارف انه هيشوف المسيح في مجده هيبقى لسان حالك يا بختك كل ده اسمه ايه إيمان إيمان ما هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا إزاي أم تمسك عيالها وتقعد تصلي يا رب خدهم قبلي يا نهار أبيض في أم في الدنيا تقدر تقول كده خدهم قبلي أطمن على أبديتهم قبل ما أمشي يتذبحوا قدام عيني يا رب إنما ما أمشيش غير لما أطمن دي أم إيه دي؟ ايه الام اللي تطلب من ربنا اولادها يتذبحوا قدام عينيها عشان تطمن على ابديتهم وتسافر وراهم ما هي الغلبه التي تغلب العالم ايماننا ايمان الشهداء كان كده تبقى الام من دول بتصلي من اجل استشهاد اولادها يا غلبت غريزه الامومه ومشاعر الامومه كل حاجه غلبتها غلبتها بالايه بالايمان الأحزان مش بس كده التجارب تجارب محزنة طبعا الأمراض والمشاكل والهموم كل ده اسمه حزن بالنسبة للعالم ينشئ موت إنما نفاجئ أن يعقوب الرسول يبتدي في أول إصحاح يقول إيه احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة طب ده ما ينفعش تجارب متنوعة يكوى حزن لكن هو بيقول لك احسبها فرح احسبها دي يعني ايه يعني بالإيمان لها حسبة تانية بالإيمان لها حساب آخر بالعيان خسارة خسارة ان يجي مرض في الوقت ده خسارة ان تحصل حادثة في الظروف دي لكن بالإيمان مكسب فلازم احسبها بالإيمان ما تحسبهاش بالعقل مين شاطر يعرف يعمل دي احسبها فرح زي احسبها فرح آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد هي الحسبة كده الحسبة في السماء كده ان كل ألم تتألمه النهاردة يوزن مئات الأضعاف في السماء طب ما تحوش حوش شوية ألام تقف بيهم قدام ربنا يأتي الشهداء حاملين عذابتهم ويأتي الصديقون حاملين فضائلهم طب وانا وانت هنشيل ايه تكييف والعربيات هنشيل ايه عشان نقف بيه قدام ربنا طب لما تيجي شوية ضيقات شيلها يا أخي وقف بيها خلينا نطلع في الصف يبقى لنا مكان في الصف إنما مفيش حاجة خالص شايلينها طب هو يعني ما يبقى هو شوية ضيقات كده يخلوا الواحد له منظر قدام ربنا آلام هذا الزمان لا تقاس بيقول تاني في كورنثوس خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدي ساعات أحس إن بولس الرسول يعني مش عارف يعبر من كتر ما هو حاسس بمعنى أكثر فأكثر ثقل شوفوا الكلام حاجة تقيلة قوي مجد تقيل مجد أبدي تقيل وأكثر فأكثر كل ده ابتدى بإيه ضيقات وقتية خفيفة هتخلص هتخلص يبقى ما هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا لو عندك إيمان كل الضيقات والأحزان والخسارات اللي في الدنيا تبقى حزن مفرح تبقى تعزية سماوية تبص لها بصة غير ما الناس كلها بتبص لها عشان كده في حزن تاني بقى ده اللي يشغلك سيب الحزن بتاع العالم للعالم إنما احنا تعالى مطلوب مننا نحزن بس حزن تاني الحزن الذي بحسب مشيئة الله تعالى نحزن حزن التوبة تعالى نحزن ان احنا لسه بعد عن, بعد عن ربنا ده مطلوب ده بقى مش بتاع الدنيا فيقول الحزن الذي بحسب مشيئة الله كم أنشأ فيكم من الاجتهاد بل من الاحتجاج بل من الغيظ بل من الخوف بل من الشوق بل من الغيرة بل من الانتقام يعني ايه حزن التوبة يحرك حاجات حلوة قوي الواحد لما يحزن على نفسه انه بعيد يتغاظ من الخطية ويغير على خلاص نفسه ويبقى عاوز ينتقم من الأيام اللي راحت من حساباته وضاعت من عمره ويبقى مشتاق يقرب من ربنا كم أنشأ فيكم هذا الحزن من الغيرة والانتقام والاحتجاج والاجتهاد ده طلع حزن حلو قوي يبقى أول لون الحزن نغلب حزن العالم بالإيمان تاني حاجة نغلب شهوات العالم بالإيمان في رسالة يوحنا الأولى معلمنا يوحنا لخص لنا الشهوات في ثلاث كلمات كلكم حافظين والكنيسة كل يوم تزن فيهم في نهاية الكاثوليكون في كل قداس تقول الكلمتين دول يوحنا الأولى صحاح 2 عدد 15 لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم إن أحب أحد العالم ليست فيه محبة الآب لأن كل ما في العالم يعني لو مسكت العالم ده وشرحته في ثلاث حاجات كل ما في العالم شهوة الجسد شهوة العين تعظم المعيشة ليس من الآب الحاجات دي مش تبع ربنا بل من العالم والعالم يمضي وشهوته وأما الذي يصنع مشيئة الله فيثبت إلى الأبد ما هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا تعالوا نفكر كيف يغلب الإيمان الشهوات دي شهوات شهوة العين وشهوة الجسد وتعظم المعيشة مثل مشهور كلكم حافظينه يوسف العفيف يوسف العفيف ده اتحط في موقف صعب جدا شاب متغرب في بلاد ما فيهاش ربنا ما حدش يعرف ربنا في مصر ساعتها كده وبعدين لو احنا مكانه كنا هيبقى صعبان علينا من ربنا لان ربنا ما عملش حاجه عشان تذلني الذل ده ايه يعني حبيت اخويا وابويا واخواتي زياده تقوم تبهدلني البهدله دي وكل ما اقول لك يا رب انا ما عملتش حاجه تبهدلني اكتر وبعدين اتباع عبد وانا ابن العز اتباع عبد طب انا ماشي عبد امين وملتزم عشان خاطرك تطلع لي الست هانم دي اللي تضيع الدنيا كان ممكن يقع بقى في ضعف ايمان ويتحجج ويقول ايه دي بلاد ما فيهاش اخلاق ولازم امشي زيهم انما هو فضل ايه ليسوا من هذا العالم مختلف فالخطيه تجيله سهله جدا ومعروضه عليه وعكس المقاييس لو ما غلطتش تخسر مش لو غلطت تخسر لا المره دي لو ما غلطتش تضيع تتسجن ويمكن تموت دي حاجه صعبه قوي ده مش هو اللي بيجري ورا الغلط ده الغلط بيجري وراه و... ومش بقول لك ببلاش ده بالعكس ده الغلط هيخليه يترقى ولو ما غلطش يتسجن ما هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا يوسف هذا الشاب الصغير اللي ما فيش حد حواليه يؤمن بالله اللي شارب من أبوه جده إيمان أبونا إبراهيم الجبار يقول حاشا لي أن أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله أكيد الست بصت له كده بتقول إيه شر عظيم إيه الله إيه مين الله ده تتكلم عن إيه إنما هو إيمانه لا أنا شايف ربنا أنت مش شايفاه أنا شايف ربنا أنا عندي ثقة هي ملحدة تعتبر ملهاش في ربنا إنما هو شايف ربنا قال لا لا في ربنا ما اقدرش اغلط واللخبطه دي اسمها شر عظيم تقول له شر عظيم مفيش حاجه اسمها شر عندنا ده العادي ده ده عادي دلوقتي لا ده بالنسبه لي اسمه شر عظيم مين قال لك كده ايماني ربنا قال ده شر عظيم لو الدنيا كلها قالت الزنا حلال هنفضل احنا نقول شر عظيم لو الدنيا كلها حللت الشذوذ هنفضل ننادي انه ده شر عظيم ليه ايماننا كده هذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا وراح السجن بسبب إيمانه لكن مسافة كم سنة وتفرجنا على الغلبة الكاملة بقى وطلع من السجن إلى رئيس وزراء مصر عشان ربنا ما ما يخزيش ولاده أبدا ما يخزلهمش الرجاء لا يخزى ربنا رفعه تمام ليه؟ لأنه عرف يؤمن في موقف صعب يتمسك بإيمانه يبقى الشهوات حوالينا طبعا والشهوات بتضيق علينا وصعبة علينا وعلى أولادنا وتحديات كل يوم ما هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا هل تؤمن أن ده شر عظيم وتخاف منه هل تؤمن أن إلهك باصص عليك ومستني تعمل إيه كلمة جميلة بولس يقولها يقول صرنا منظرا للملائكة جات له منين الفكرة الحلوة دي هو حاسس ملائكة بصين عليه تصور انت لما يكون الملائكة كلهم بصين عليك تعرف تغلط تبقى فضيحة تغلط ازاي احساسك ان الملائكة بصين عليك ده مش الملائكة بقى حط جنبهم العذراء وماري جرجس وماري مرقس وماري مينا وابو سفي وحبايبك كلهم ده انت بتتكسف تغلط قدام بني ادم لو الايمان ده جواك ان ربنا وملائكته قديسيه باصين عليك تعرف تغلط ازاي ما تعرفش تغلط هذه هي الغلبة التي تغلب العالم ايماننا ثالث غلبة الخوف المعركة الثالثة معركة الخوف الإيمان يغلب حزن العالم والإيمان يغلب شهوات العالم والإيمان يغلب خوف العالم بحب شخصية دانيال هنا بقى الخوف في حياة دانيال شكله إيه وتقروا قصة دانيال دانيال أكتر واحد ينطبق عليك الشعار ده يعني دانيال كان مختلف جدا لما تقروا دانيال ستة يقول إيه لم يجدوا فيه علة إلا مين عارف بقيتها من جهة إلهه عارفين يعني إيه مش لاقيين له غلطة إلا كونه مسيحي أو بتاع ربنا يا بختك لو حد قال لك كده يا بختك لو حد قال لك أنت يا أخي ما بتغلطش بس فيك عيب واحد إنك مسيحي يا تشكر ربنا تبقى فرحان قوي لو اتقال فيك كده وتبقى في حق مش لاقيين له غلطة ها؟ ليس من هذا العالم ده مختلف طب هل معنى كده الناس كلها بتحبه لا مرفوض كل الوزراء بيتأمروا عليه عشان يخلصوا منه ومؤامرات تقيلة قوي يضيعوا يموتوه مش بس يشيلوه والمؤامرة تتظبط تمام ويقع في الشبكة في المصيدة فاكرين قصة داريوس بقى والقصة بتاعت ايه انت اصلك مفيش مالك زيك فانت الاله فالشهر ده ايه معيدين ليك اللي يطلب من اي اله تاني او انسان اي طلب يترمي في جب الاسود ويقع ويمضي وبدل مضى ما يرجعش خلاص الغريب في سفر دانيال يقول لما علم دانيال بامضاء الكتابة عرف ان داريوس مضى قرار اعدامه مضى الى بيته وفتح الشباك وسجد لإلهه ثلاث مرات كما كان يفعل كل يوم يا نهارك أبيض طب لو ما كنا لو ما كنتش عرفت إنه مضى كنا نقول تاهت عليك إنما أنت عرفت إنه مضى وبلا رجعة والقرار ده مش هيتنا مش هيفيش رجعة فيه طب اقفل الشباك خليها مستورة هو عارف كل اللعبة دي عشان هو كل المؤامرة دي عشان هو وعارف الجواسيس في كل حتة عشان بيصوروه فيديو وكاميرا وكله لازم طبعا هو دي حاجة بسيطة ده رئيس وزراء عاوزين يخلصوا منه لما علم بإمضاء الكتابة مضى إلى بيته وفتح كواه وسجد لإله كما كان يفعل كل يوم ولا حاجة هتتغير هسجد لإلهي واللي يحصل يحصل هصلي زي ما بصلي واللي يحصل يحصل هعترف اني عبد لله مهما كلفني مفيش خوف ده اسود ها اسود مش مهم مش مهم ما بخافش وطبعا يطلقت وياخدوه على جب الاسود وداريوس يبص له كده ويتحسر يقول له هل الهك الذي تعبده يقدر ان ينجيك ليه تعمل كده ده غالي عنده قوي هو فهم المؤامرة خلاص الملك أدرك إن هو اللي غلق هو اللي وقع في الخير هو بيحب دانيال جدا قال له يعني إلهك ده هيعرف ينقذك من الأسود قال له اعمل اللي أنت عاوزه رماه في جب الأسود فضل الليلة دي متعكر وراح على الفجر يبكي على صديقه دانيال ويقول له تاني بدموع يا دانيال يا عبد الله الحي هل إلهك الذي تعبده قدر أن ينجيك من جب الأسود لقى صوت طالع له من تحت يقول له إيه عش أيها الملك إلهي أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود فلم تضرني لأني وجدت أمينا أمامه قال له الأسود بتلعب حوالي زي القطط ما هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا الملك بقى زي العيل من الفرح هو الحكم أصله ما كانش حكم بالموت كان حكم بجب الأسود اتنفذ ولا لا اتنفذ طلعوا لي دانيال حكم جديد ويتمضي فورا نفس جب الاسود لكل المتآمرين طبعا ما لحقوش ينزلوا قبل ما يوصلوا كانوا اتاكلوا ويطلع منشور في التاريخ اعجب ما يمكن داريوس الملك ملك العالم في الوقت ده بلاد فارس تحكم العالم في الوقت ده أن يسجد لإله دانيال في كل العالم لأنه ليس إله مثله يقدر أن ينجي مختلف مرفوض موجود وصاحب رسالة دانيال بأمانته باختلافه بتقواه خلى العالم كله يسجد لله كان له رسالة جبارة ليه؟ لأنه فضل مختلف حتى الموت حتى الخوف اتغلب بالإيمان ما هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا آخر حاجة الشك معركة الشك تغلب الشك إزاي الشك متعب ومزعج ونشكر ربنا ان طلع لنا واحد من التلاميذ يشفع فينا اسمه توما الشكاك عشان يقول ما تد... يعني ما تتخضوش لما تشكوا ما فيش اصعب مني في الشك بعد ما كلهم قالوا لي آم قلت برضو مش مصدق وكانوا هيزعلوا مني كلهم إنما الوحيد اللي ما زعلش مني ربنا يسوع قال لي أنا جاي لك مخصوص عشان تفضل مؤمن كلهم بصوا لي كده ازاي ما تصدقناش واحنا 11 واحنا عمرنا ما كدبنا ما تصدقناش واحنا بنشهد عن المسيح قال لهم ولو لازم احط صباعي لازم اشوف بعيني الوحيد اللي ما زعلش وجاله وقال له هات صباعك هات صباعك ولا تكن غير مؤمن ليه لان هذه هي الغلبه التي تغلب العالم لو فقدت ايمانك يا توم هتتغلب اوعى تفقد ايمانك هات صباعك ان كان ده اللي هيثبت ايمانك هات صباعك بس اقول لك طوبى لمن امن ولم يرم احنا بنتحارب بالشك صدقني ربنا يسوع يقول لك اوعى تسيب ايمانك هات صباعك اوريك عجايب بس ما تسيبش ايمانك ما تمشيش مع الشيطان الشكاك ما تمشيش مع الافكار الغلط هادمين ظنونا وكل فكر يصارع مع فكر المسيح حاسب يرتفع ضد المسيح في افكار تطلع كده شكلها براق عاوزة تهز صورة ربنا عاوزة تشكك في الكتاب عاوزة تلغي الخلاص اللي المسيح عمله على الصليب حاسب كل ده تدوس عليه بالإيمان ربنا يسوع له المجد يقف مرة يتهلل يتهلل فرحة جميلة يقول فيها إيه أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال هكذا صارت المسرة أمامك مسرة الله أن يعلن نفسه للأطفال اللي عندهم استعداد يؤمنوا الحكماء والفهماء والعقلاء دول شكاكين فمش عارفين يؤمنوا فمش عارفين يغلبوا العالم كلهم العالم بيدوس عليهم ويطويهم الزمن إنما التلاميذ البسط الأطفال دول هم اللي هيتربعوا جنب العرش السماوي إلى آخر الدهور ليه هذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله معنى كده أن احنا في الآخر لازم نقول له مع التلاميذ يا رب زد إيماننا هنقول له كده مش التلاميذ مرة جم قالوا له كده زود إيماننا فاكرين قال لهم إيه ساعتها إيه الروشتة اللي اداها لهم عشان الإيمان يزيد قال كلمة مش متوقعة قال لهم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل كنتوا تنقلوا جبال عارفين معناها ايه انا بفهمها كده على الاقل يعني هو فين الايمان اللي انا هزوده ده لو ايمان حبة خردل كنت نقلته جبال معنى كده لما الواحد يقف قدام ربنا يقول له يا رب انا عديم الايمان يقول له وانا اديك ايمان الراجل اللي جه للمسيح يقول له اشف ابني قال له لو أتستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن قال له ما عنديش ما عنديش الإيمان اللي يخليني أثق إنك هتشفي ابني مش قادر أقولها من قلبي أؤمن إنما كنت عاوز تسمعها اسمعها أؤمن يا سيد لكن الحقيقة إيه أعن عدم إيماني مش ضعف ضعفي حبة خردل كان نقل جبل إنما قال له أعن عدم إيماني خلينا نقول له يا رب صحيح احنا مش بنغلب العالم ليه احنا فاكرين نفسنا عندنا ايمان انما احنا محسوبين مع الراجل الغلبان اللي بيقول له اعن عدم ايماني انا رب نفسي يبقى عندي ايمان عشان اغلب العالم زد ايماننا يا رب وخلينا نصلي لك كل يوم ونقول لك اعن عدم ايماني لالهنا كل مجد وكرامه الى الابد